أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة التاسعة والعشرين من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا التطهير الكامل لأرض فلسطين من الصليبيين بعد أكثر من 200 سنة احتلال وشفنا الجهاد العظيم الذي قام به المماليك سواء في زمن قطز رحمه الله أو في زمن الظاهر بيبرس أو سيف الدين قلاوون أو الأشرف خليل رحمهم الله جميعا وكيف طهروا البلاد الإسلامية من آخر جنود الصليبيين في العالم الإسلامي وشفنا في نفس الوقت أن تحولت فلسطين بعد دخول المماليك إلى إليها وإلى الشام إلى إمارة مملوكية ظلت إمارة مملوكية حوالي 263 سنة متصلة في طول هذه الفترات الطويلة لم تتعرض فلسطين إلى مشاكل تذكر وكانت الأمور في غاية الاستقرار في عهد المماليك في أواخر أيام المماليك حصلت بعض المشاكل في أرض فلسطين نتيجة ظهور الدولة العثمانية بقوة وده خلانا نتكلم في المرة اللي فاتت على الدولة العثمانية الدولة العثمانية دولة من أعظم الدول في تاريخ الأمة الإسلامية ظهرت في سنة 699 من الهجرة يعني في زمن دولة المماليك أو في أوائل زمن دولة المماليك وكان مفيش بينها وبين دولة المماليك أي نوع من التعارض لأن واحدة في آسيا الصغرى اللي هي الدولة العثمانية والثانية موجودة في منطقة الشام ومصر يعني نقاط التقاطع والتماس بينهما كانت محدودة جدا وقليلة اتكلمنا على الدولة العثمانية وقلنا انها دوله جهاديه من الدرجه الاولى اسسها عثمان بن ارطغرل رحمه الله من اعظم المجددين في تاريخ الامه الاسلاميه واستطاعت هذه الدوله ان تتوسع في اوروبا خدت لها مجال جديد للفتح الاسلامي بعيد خالص عن المجالات السابقه وطئت اراضي لم تطأها اقدام المسلمين منذ يعني وجد الاسلام ومنذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والى هذا الزمن زمن الدوله العثمانيه واتكلمنا مرينا على عدد من امراء الدوله العثمانيه وكان من اشهر الامراء اللي اتكلمنا عليهم مراد الاول اللي عمل فتوحات كثيره في داخل اوروبا ووصلنا الى حكم بايزيد ابن مراد الاول وبايزيد هذا يطلق عليه في التاريخ الصاعقه اسمه بايزيد الصاعقه لسرعه انقضاضه على اعدائه رحمه الله الراجل ده فتح نص بلغاريا وفي آخر حياته يعني تعرض لكارثة وهي ظهور جديد للتتار على يد تيمور لانك لكن يعني بدون الدخول في تفصيلات كثيرة ظهر من بعده مراد الثاني ليعيد من جديد السطوة للدولة العثمانية مراد الثاني هذا شخصية من أعظم الشخصيات أيضا تولى الحكم وعنده 18 سنة بس لكن ما شاء الله كان من المجاهدين الكبار تولى سنة 824 من الهجرة لحد سنة 855 من الهجرة يعني حكم تقريبا حوالي 31 سنة في أيامه فتح ألبانيا بكاملها فتح المجر بكاملها أعاد توحيد الأناضول بعد أن مزقه التتار وترك لنا عند وفاته أعظم هدية تركها للمسلمين وهي هدية محمد الفاتح ابن مراد الثاني رحمهم الله جميعا محمد الفاتح من أشهر أو لعله أشهر سلاطين الدولة العثمانية مطلقا وتولى الحكم سنة 855 من الهجرة لسنة 886 من الهجرة الكلام ده بيوافق 1451 من الميلاد لسنة 1481 من الميلاد يعني 30 سنة أو 31 سنة متصلة تولى الحكم عنده 22 سنة لكنه ما شاء الله كان يمتلك خبرة الشيوخ والأكابر رحمه الله بعد أقل من ثلاث سنوات من ولايته استطاع أن يحقق حلم المسلمين وأن يحقق صدق نبوءة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يفتح القسطنطينية في سنة 857 من الهجرة 1453 من الميلاد يحقق بذلك الحديث النبوي العظيم لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها شوف هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يصف به محمد الفاتح فلا نعم الامير اميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش جيش الدوله العثمانيه اللي تعرضت لكثير وكثير من التشويهات في تاريخنا ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم من اكثر من 800 سنه على ظهور هذه الدوله يصف هذا الجيش ويصف محمد الفاتح رحمه الله لم يكتفي هذا البطل العظيم الشاب بهذا النصر المهيب على الدوله البيزنطيه واسقاط القسطنطينية وتحويل القسطنطينية إلى مدينة إسلامية سماها إسلامبول وبعد كده تحولت لإسطنبول بل أكمل الطريق وفتح كل بلاد الصرب باستثناء بلجراد فقط واستطاع أن يفتح أيضا رومانيا وفتح بلاد البوسنة ودخل في زمانه أهل البوسنة في دين الله أفواجا بل أن في زمان محمد الفاتح انضم للجيش العثماني 30 ألف شاب بوسني يجاهدون في سبيل الله وأصولهم كلها كانت نصرانية فتح اليونان بكاملها رحمه الله فتح كرواتيا بكاملها فتح الجبل الأسود وأجزاء أخرى من دولة عجيبة جدا من إيطاليا وصلت الجيوش الإسلامية إلى إيطاليا في عهد محمد الفاتح فتح مدينة اسمها أوترانت وكان بيجهز العدة لفتح روما ليحقق الحديث النبوي العظيم الذي بشر فيه بفتح القسطنطينية وفتح روما لكن وفاه الأجل ومات رحمه الله قبل أن يحقق هذا الحلم ليترك للأجيال التي تأتي من بعده تحقيق هذا الحلم العظيم وهذه النبوءة الكبيرة لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم تولى من بعده ابنه يزيد بيزيد الثاني وده حكم 32 سنة كان يميل إلى السلم وحصل في عهد بايزيد الثاني خلاف شديد مع دولة المماليك وأول مرة نشوف مشاكل تظهر بين دولة المماليك وبين الدولة العثمانية وكان الكلام ده في عهد السلطان قايتباي المملوكي وهيبدأ بقى نظهر تظهر من جديد كلمة فلسطين في قصتنا دولة المماليك دولة قوية تحت السلطان قايتباي ودولة العثمانية دولة قوية جدا وتمتلك نصف أوروبا في ذلك الوقت تحت قيادة بايزيد الثاني ويحصل للأسف الشديد مع كل محاولات الإصلاح بين الدولتين هيحصل خلاف وبالتالي يجهز قايتباي جيشا لغزو الدولة العثمانية وبالتالي يبدأ في استنفار الجنود من هنا وهناك ويبدأ تبدأ ظهور قصة فلسطين من جديد حيث يجند المماليك أهل فلسطين وطبعا فلسطين ولاية مملوكية في ذلك الوقت يجند أهل فلسطين لحرب الدولة العثمانية ويفرض عليهم ضرائب كثيرة جدا مرهقة لتساعده في الحرب وفي تجهيز الجيش وطبعا شعور اهل فلسطين انهم هيحاربوا الدوله العثمانيه اللي هي فتحت القسطنطينيه وفتحت نص اوروبا بنتكلم على رومانيا وبلغاريا واليونان والبانيا والصر والجبل الاسود وكرواتيا ووصلنا لايطاليا يعني دوله فعلا عملاقه دوله رهيبه ومع ذلك ترفع رايه الاسلام وكل القوات بتوعها ملتزمين تمام الالتزام بالشريعه الاسلاميه و فطبعا ده كان بيمثل شعور بالاسى الكبير عند اهل فلسطين خلاهم ما عندهمش رغبه في نصره المماليك في هذه الموقعه، اضف الى كل ذلك انه في عهد بايزيد الثاني وفي عهد السلطان قايتباي المملوكي سقطت بلاد الاندلس وكانت كارثه كبيره جدا على العالم الاسلامي الكلام ده كان في سنه 897 من الهجره في سنه 1492 من الميلاد حدث هز العالم الاسلامي كله وطبعا كانت مشكله كبيره. في سنة 600 918 هجرية 1512 ميلادية حصل تغير محوري في قيادة الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية وهي عندما تولى سليم الأول ابن بايزيد الثاني الحكم وسليم الاول شخصيه عسكريه من الطراز الاول كان عنده طموح عالي جدا اول ما مسك الحكم واجهته مشاكل كبيره بدا ينظر الى هذه المشاكل طبعا هو بيحكم دوله بتحكم نص اوروبا وبالاضافه الى ذلك اسيا الصغرى وجنبيه من الجنوب دوله المماليك بتحمل تحكم الشام بكامله بما فيه فلسطين ودوله مصر لكن تزامن مع ظهور سليم الاول اللي هو كان زي ما قلنا شخصيه عسكريه كبيره عده تطورات في العالم في ذلك الوقت من اوائل هذه التطورات التطورات واهم هذه التطورات ظهور الصفويين في ايران الصفويين دوله شيعيه اثنى عشرية ظهرت في إيران كان عندها توجه لمد المد الشيعي إلى بلاد العالم الإسلامي السني وبدأت بالفعل توجه الجيوش ناحية العراق وبدأت في تشييع أهل العراق بالقوة وأهل العراق استنجدوا بالإمام الكبير أو القائد الكبير أقوى القواد المسلمين في ذلك الوقت قواد السنة وهو السلطان سليم الأول في اسطنبول وبالتالي بدأ يحصل نوع من الاحتكاك بين سليم الأول وبين دولة الصفويين في نفس الوقت نشط جدا البرتغاليون وكانوا من اقوى الاساطيل الصليبيه في ذلك الوقت واكتشف فاسكو دي جاما راس الرجاء الصالح وبدا يهاجم الخليج العربي من الجنوب ويهاجم عمان ويهاجم اليمن وغيرها من البلاد وللاسف الشديد حصل تعاون مباشر صريح بين البرتغاليين وبين الصفويين في ايران واتحد الطرفان على حرب السنه في الدوله العثمانيه وكانت طبعا ازمه كبيره جدا. برضو للأسف الشديد حصل وقوف للمماليك على الحياد يعني المماليك بعت لهم سليم الاول وقال لهم ان احنا دلوقتي في مشكله خطيره نحن الان نحارب البرتغاليين ونحارب الصفويين الذين يشيعون العالم الاسلامي فلا بد من وضع يد دوله المماليك في يد الدولة العثمانية لمواجهة هذا الخطر ولكن قنصل غوري اللي هو كان زعيم دولة المماليك في ذلك الوقت رفض أن يضع يده في يد دولة الدولة العثمانية ومن ثم اعتبرت الدولة العثمانية ذلك الأمر تعديا على حقوق المسلمين وبالتالي بدأ تحصل احتكاكات أكبر وأشد بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك السلطان سليم الأول عرض على المماليك أن يعاونوه في حرب الشيعة الصفويين وفي حرب البرتغاليين المتعاونين مع الشيعة الصفويين لكن السلطان قنصل غوري رفض ذلك وبدأ في تجهيز بعض الجيوش لحرب الدولة العثمانية في سوريا تجاهل السلطان سليم الأول كل هذه التحرشات من دولة المماليك واتجه بجيشه لحرب الدولة الصفوية في العراق لأن طبعا الجيش الصفوي احتل بغداد احتلال عسكري واضح كما ذكرنا وهو في طريقه إلى بغداد مر بمملكة أو بإمارة إسلامية موجودة في منطقة الأناضول كان اسمها ذي القادر وهذه المملكة كانت تابعة للمماليك وأمير هذه المملكة كان اسمه علي دولات قام بحرب الجيش العثماني فاعتبر السلطان سليم الأول هذا حربا مباشرة من دولة المماليك ضد الدولة العثمانية لكن مع ذلك أجل هذا الملف إلى أن وصل إلى العراق واستطاع أن يلتقي في موقعة فاصلة في أرض فارس تجاوز العراق ووصل إلى فارس مع الجيش الصفوي في موقعة اسمها تشالديران وهي من أكبر المواقع في تاريخ الأمة الإسلامية كانت سنة 920 هجرية 1514 ميلادية وانتصر انتصارا ساحقا على الصفويين بل ودخل إلى عاصمتهم تبريز في إيران واستطاع أن يرسخ أقدام الدولة العثمانية في العراق بكاملها وفي شرق إيران وطبعا ده كان من أكبر الانتصارات في حياة السلطان سليم الأول ثم عاد بعد ذلك إلى اسطنبول وبدأ يدرس الملف المملوكي من جديد وقنصل غوري طبعا حس إن في تدبير واضح لحرب دولة المماليك فجهز جيشه وانطلق إلى شمال غرب حلب ليلتقي مع الجيش العثماني في موقعة مرج دابق الشهيرة الكلام ده كان سنة 922 من الهجرة 1516 من الميلاد وكانت موقعة ضخمة جدا انتصر فيها سليم الأول وسحق الجيش المملوكي وقتل قنصل غوري في هذه الموقعة وبالتالي انساح سليم الأول في كل بلاد الشام وضم في شهور معدودات كل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن إلى الدولة العثمانية ثم توجه بعد ذلك إلى مصر المعقل الأخير لدولة المماليك والتقى في موقعة الريدانية في خارج أسوار القاهرة مع طمان باي اللي هو آخر خلفاء أو آخر مماليك الحكام لمصر واستطاع أن ينتصر عليه انتصارا واضحا وقتل طمان باي وعلق على باب زويلة كما هو معروف وبدأ عهد جديد للمسلمين في هذه المنطقة وهو عهد الدولة العثمانية أو قل عهد الخلافة العثمانية أول مرة تعلن الدولة العثمانية أنها خلافة في الأرض وخلافة المسلمين لأنها وصلت ما شاء الله إلى مساحات ضخمة جدا نصف أوروبا والشام بكامله ومصر بكاملها والعراق بكاملها كل ده تحت دولة واحدة فطبعا أعلنوا الخلافة العثمانية نقدر نقسم كده تاريخ الدولة العثمانية لفترتين الفترة الأولانية فترة الدولة العثمانية اللي كانت موجودة في زمن المماليك وديت حوالي 224 سنة والدولة اللي بعدها أو الفترة اللي بعدها بنسميها فترة الخلافة العثمانية وديت 419 سنة تخيلوا يعني من ساعة سقوط المماليك في سنة 923 من الهجرة لحد سقوط الدولة العثمانية سنة 1342 هجرية اللي بيوافق 1924 ميلادية يعني حوالي 419 سنة خلافة عثمانية لو أنت جمعت ده مع الدولة العثمانية الفترة الأولى بتاعتها هيدي لك 643 سنة هي عمر الدولة العثمانية في الأرض 643 سنة أطول دولة إسلامية في تاريخ المسلمين ومع ذلك أكثر الدول التي تعرضت للتشويه وكيف لا وهي تحارب أوروبا في كل المحاور زي ما احنا شايفين وأوروبا للأسف الشديد هي التي كتبت تاريخ المسلمين في عصرنا الحاضر ونحتاج إلى إعادة كتابة تاريخ الإسلام طبعا بهذا الموقف تحولت فلسطين من إمارة مملوكية إلى إمارة عثمانية من سنة 922 عندما دخلها سليم الأول وإلى آخر عهدها حتى دخول الاحتلال الإنجليزي تحولت إلى ولاية عثمانية وطبعا الأمور كانت إلى حد كبير مستقرة في أوائل فترة الدولة العثمانية بعد سليم الأول جه ابنه اللي هو اسمه سليمان الأول وهو معروف في التاريخ بسليمان القانوني وده من أعظم ملوك الدولة العثمانية واستطاع أن ينشر الإسلام أكثر وأكثر وبذلك وصلنا إلى عهد القوة المفرطة للخلافة العثمانية من أعظم الفترات في تاريخ المسلمين الفترة دي قعدت 48 سنة تقريبا وأصبحت الدولة العثمانية بلا منازع أقوى دولة في العالم وكانت بتحكم في وقت واحد أكثر من 20 مليون كيلومتر مربع بتضم بين طياتها أكثر من 30 دولة من دولنا في عهد العصر في عهد سليمان القانوني ابن سليم الأول ضم الجزائر وضم ليبيا وضم تونس ورجعت تاني للفرنسيين ثم ضمها من جديد ضم كل رومانيا الاجزاء المتبقيه من رومانيا فتح بلجراد اللي ما عرفش يفتحها محمد الفاتح فتحها سليمان القانوني فتح المجر بكاملها دخل عاصمه المجر بودابست احتل شرق النمسا بكامله وصل الى اسوار فيينا ضم الجزيره العربيه بكاملها واليمن بكاملها منطقه الخليج بكاملها وصل الى سواحل الهند لنجده المسلمين الذين استنقذوه هناك من سطوة البرتغاليين دولة من أعظم الدول في تاريخ الإنسانية الدولة العثمانية طبعا اهتموا اهتمام كبير جدا بقضية فلسطين وملف فلسطين وبنى أسوار القدس ورمم الصخرة واستمر فيما بدأ به السليم الأول من قانون القانون ده كان عجيب جدا ويبين عمق النظرة عند سليم الأول وعمق النظرة عند سليمان القانوني ابنه وهو منع اليهود منعا باتا من السكن في فلسطين كلها يعني شوف من هذه الايام والدوله العثمانيه ترى الاطماع اليهوديه في ارض فلسطين والكلام ده قالوا ليه وليه طلع مثل هذا القانون لان زي ما قلنا قبل كده سقطت الاندلس وبسقوط الأندلس أخرج الصليبيون الأسبان المسلمين واليهود من أرض الأندلس طبعا المسلمين كانوا بيأووا اليهود في أرض الأندلس في معيشة متسامحة جدا لكن عندما تمكن الصليبيون من الأندلس أخرجوا المسلمين وأخرجوا اليهود وبالتالي ساح اليهود في الأرض يريدون مكانا يأويهم فلم يجدوا إلا الخلافة العثمانية الوحيدة اللي استقبلتهم في الأرض أوروبا طبعا كلها طردتهم قلنا قبل كده إدوارد الأول طردهم من إنجلترا وفليب الأول طردهم من فرنسا والأسبان الاسبان طردوهم من اسبانيا من الاندلس ما عادش لهم مكان الا في بلاد المسلمين استقبلهم السلطان بايزيد الثاني والسلطان سليمان الاول والسلطان سليم الاول استقبلوهم في داخل الدوله العثمانيه لكن اصدروا قرار بان يعيشوا في اي مكان في الدوله العثمانيه الا في فلسطين لانهم يعلمون اطماع اليهود في فلسطين و استمر على هذا القانون سليم سليمان الأول رحمه الله وبالتالي لم يسكن في عهده إلا عدد قليل جدا جدا من اليهود في داخل أرض فلسطين بكاملها ما عدا التفوق الظاهر جدا في حياة سليمان الأول اللي هو سليمان القانوني إلا أن كانت ليه بعض الأخطاء وهذه بعض هذه الأخطاء للأسف الشديد لم تؤثر في حياته إنما أثرت بعد وفاته على الدولة العثمانية وعلى حال المسلمين بصفة عامة من أخطائه هذه أنه تزوج من روكسلن وروكسلان هذه امرأة روسية يهودية وطبعا يعني مش المشكلة في ان هو اتجوز من واحدة يهودية يجوز الزواج من اهل الكتاب لكن المشكلة انه بدأ يسمع لها في امور كثيرة ومن اخطر هذه الامور انها حجبت ولاية العهد عن ابنه مصطفى ومصطفى هذا كان من المجاهدين الكبار وأعطتها لابنها هي منه وهو سليم الثاني وكان بعيد كل البعد عن آليات الحكم وعن أدبيات القيادة التي كانت عند مصطفى ابن سليم الأول سليمان الأول وبالتالي اتخذت بعد ذلك الدولة العثمانية منحا جديدا في عهد سليم الثاني ابن سليم ابن سليمان الأول برضو مشكلة تانية عملها سليمان الأول أو سليمان القانوني في آخر عمره أنه أعطى امتيازات كثيرة لفرنسا في داخل الدولة العثمانية وهذه الامتيازات لم يكن لها أثر كبير في حياته لأنه كان, لأنه كان قويا جدا لكن كان لها أثر بعد كده طب ليه ادى امتيازات لفرنسا لأن فرنسا في بعض فترات حياتها كانت تشترك معه في حرب دولة النمسا لأن دولة النمسا كانت عدوة للطرفين عدوة للدولة العثمانية وفي نفس الوقت عدوة لفرنسا فاتحدت فرنسا مع الدولة العثمانية في بعض الفترات في حرب الدولة النمساوية وفي ذلك أو نظير ذلك أعطاهم بعض الامتيازات في داخل الدولة العثمانية وهي دي الامتيازات اللي كانت بداية تدخل الأوروبيين في داخل الدولة العثمانية والكلام ده ما ظهرش إلا بعد وفاة سليمان الأول أو سليمان القانوني يا ترى ايه اللي هيحصل بعد ما توفى سليمان القانوني هو مات سنه 974 من الهجره يا ترى اولاده هيعملوا ايه بعد كده يا ترى وضع اليهود هيكون شكله ايه في داخل الدوله العثمانيه يا ترى اوروبا هتتصرف ازاي مع الدوله العثمانيه التي قهرت نصف اوروبا تقريبا ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته